نعمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زال حديثنا موصولا حول تلك العقائد التي تفرد بها الشيعة عن المسلمين حتى كادوا أن يخرجوا بها عن الإسلام بل خرجوا بالفعل ببعضها عن دين الله عز وجل فمن هذه العقائد بل هي أم هذه العقائد والتي جاء على إثرها بقية العقائد عقيدة الإمامة وزعم القوم أن الله عز وجل قد نص على الإمام وأنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينص لأمته على الإمام الذي يلي الأمور من بعده وعلى من بعده وعلى من بعده وهكذا إلى 12 إماما وطبعا ما دام الأمر بهذه الطريقة وأن النص يأتي على الإمام فهم اضطروا للدخول في مسألة الفرق بين الإمام والنبي والرسول وحملهم هذا على أن يخترعوا كما اخترعوا كثيرا فرقا موهوما فقالوا إن الفرق بين الإمام والرسول والنبي إن الرسول يرى الوحي ويسمعه والنبي يسمع الوحي وأحيانا يراه وأحيانا لا يراه ولكن الإمام لا يرى الوحي ولكن يسمعه فقط يعني بيقول له وحي اهو ماشي إلى أن ده كان ده كان كلام الكليني في الكافي لغاية ما جه المجلسي في البحار بحار الظلمات بتاعهم ده المسمى بحار الأنوار وقال لا ده هم بيشوفوا الملائكة بيقعدوا معاهم وبياكلوا وبيشربوا عندهم وكل حاجة يعني فبالتالي ما عادش في فرق بين الإمام والنبي والرسول عند الروافض على الإطلاق حتى المجلسي نفسه قال أنا لا, لا يصل إلى عقلي الفرق مش عارف أجيب الفرق ده لعله حاجة يعني سرية مش عارف نوصل لها وكلام فارغ من هذا القبيل وبسبب هذه العقيدة المخترعة الموهومة التي تقوم والتي يقوم عليها دين القوم وقعوا في بقية العقائد الباطلة المكفرة فلما قيل لهم لما الإمام بهذه الدرجة ونص إلهي وحاجة شبه النبوة فين النص عليها في القرآن ما لقيوش قال لك القرآن محرف طب مين حرفه قال لك الصحابة فالصحابة طلعوا كفار لأنهم حرفوا القرآن وبقى يعني غمطوا عليا حقه وطبعا طب وراح فين الماء وعلي ليه ما عملش وك... لا دخلنا بقى في كذا إيه كل ما يسأله سؤال ليس له إجابة يخترع له اعتقاد أو, أو, أو عقيدة عندهم تغطي على بلائهم ومصائبهم في هذا حتى خرجوا من الدين تماما ولم يدخلوا فيه بعد وطبعا القوم هم أهل الغلو يعني كأن حد كده إيه يعني في بعض الناس مثلا قد يشتط ويخرج عن الطريق لكن بإيه بهدوء يعني ينحرف ويرجع يروح ويجي كده زي عامة الإيه العصاة لكن في ناس إذا خرجت تخرج بشدة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية بيروح بعيد قوي بيعني يفجر فهم هؤلاء القوم لما تيجي تقرأ بقى فضائل الأئمة اللي هم يزعمون أن الله نص عليهم ونص عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم هذا كله كذب وفي, وفي, وفي كتبهم ما ينقض هذا الكذب في كتبهم أن عليا نفسه رضي الله عنه كان يقول أنا لكم وزير خير مني أمير فكيف يكون قد جاء النص على علي كن نص الله عليه ودي مرتبة بقى زي النبوة اهي ونص عليه النبي ويقول لهم لا خلوني وزير مش عايز ابقى أمير هو بمزاجه بقى ساعتها ولا إيه ده تكليف إلهي ده زي زيه كده وعهد نفسهم يقول لك احنا لا فرق بينه وبين النبوة إلا بس مراعاة خاتم الأنبياء عشان ما نزعلش النبي بس يعني عايزين نفرحه بالكلمة دي انت خاتم الأنبياء وإلا فالنبي فال فال فال فالأمير ده وال والوالي دوت والإمام ده ده نبي في الحقيقة بس يعني ايه مش عايزين نزعل النبي منه فبنقول هو هو أمير وهو ولي وكلام من ده يعني لكن هو في الحقيقة زي رأس رأس النبي يوحى إليه ويعلم كل شيء وكلام الفارغ ده كله يعني فلما تيجي تنظر في فضائل الأئمة بقى اللي هم نصبوهم أرادوا أن يفرغوا من عند الناس عقيدة الألوهية والربوبية والنبوة أصلا فتراهم لا يكادون يذكرون شيئا فيما يتعلق بالألوهية ولا الربوبية ولا فضائل النبي ولا مناقبه ولا الثناء عليه كثيرا وإنما يشغلون عشرات الألوف من الروايات المكذوبة بفضائل الأئمة الموهومة المخترعة التي لا يمكن لأحد أن يرضى بها أبدا يعني لو أن علي رضي الله تعالى عنه رأى هذا العبث لحرق هؤلاء المجرمين الكفرة لأنهم يمرقون من الدين مروقا فاجرا حاجة في منتهى الفجور فتراهم يزعمون مثلا أن أن الأولياء أو الأئمة الأئمة عندهم هم سيدنا علي بقى وأولاده يعني أعلم من الأنبياء أعلم من الأنبياء وهذا ما مروي في كتاب بحار الأنوار للمجلسي بيقول هو بيروي عن عبد الله التمار والكلام ده كله زي ما احنا اتفقنا وشغالين من أول هذا البرنامج نحن لا ننقل ولا حرفا من خارج كتب الشيعة ونلزمهم بما في كتبهم ما بيجيبش حاجة من عندنا خالص مش كما يفعل بعض أغبيائهم وحمقاهم يروح يجيب نص من عندنا وفسره بنص من عندهم ويلزمنا بمذهبهم وهذه غباوة ده لا مناظرة ولا فهم ولا علم ولا عقل كمان وتأباها أصول المناظرة والفهم الصحيح للأمور وهذا يدل على أن القوم لا عقل ولا نقل كما نقول دائما وأنهم ليسوا على شيء لكن احنا بنجيب لهم كلامهم كله من كتبهم بنجيب لهم تفسيره من كتبهم وإلزامه من كتبهم ونقضه من كتبهم أيضا واللي يطالع هذه الحلقات على يعني كثرتها لا يجدنا نقلنا ولا حرفا عن عالم سني كله من كتب الأرزال اضطغام المجرمين الشيعة بس فعبد الله التمر كما في بحار الأنوار للمجلسي وبصائر الدرجات والكافي كذلك في الكليني فيهما يعني يدل على ذلك قال كنا مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر فقال علينا عين في حد شايفنا يعني في حد هنا مراقبنا ولا حاجة فالتفتنا يمنة ويسرى وقلنا ليس علينا عيب مش عيب يسأل السؤال ده برضه عيب والله لو هو يعلم الغيب ويعلم مكانه وما يكون كما سيذكر بعد شوية وعارف كل حاجة مش عارف بقى بسلامته يعني المزعوم طبعا هذا ليس هذا احنا نتكلم عن عن عن علي بن الخطاب رضي الله عنه الذي نعرفه ويعرفه السنة وهو وهو, وهو الخليفة الرابع الراشد لا ده بتاع ده واحد ثاني بتاعهم هم ده زي كده زي الرب بتاع النصارى والرب بتاع المسلمين لهم رب له أولاد ده بتاعهم مش بتاعنا خالص ده أكيد مش ممكن يكون ده ربنا ربنا لم يلد ولم يولد لكن هم عندهم رب يقولوا ده ربنا له ولد وله زوجة وله صاحبة نصارى مع نفسكم بقى أنتم اتكلم عن ربكم أنتم لكن ربنا ليس كذلك كذلك علينا رضي الله الذي نعرفه نحن السنة مش ده خالص ليس هذا الإنسان اللي بيتكلموا عنه ده خيال أسطورة اختراع ده, ده, ده, ده تركيبة مجوسية بتاعتهم هم لكن علينا رضي الله عنه ليس من هذا اللغط في شيء بل هو في المقام الذي أنزله الله إياه من أفاضل المسلمين ورابع رابع أربعة وهو أفضل الناس في زمانه بعد موت ثلاثة قبله ولا يفوه بمثل هذا الأباطيل لكن بتاعهم بقى ده اللي بنتكلم عنه دلوقتي براحتنا يعني عشان مثلا ما نقول كلمة كده وكده ما حدش يقول لك انت بتتكلم سيدنا علي لا ده انا بتكلم عن علي بتاعهم ليس سيدنا علي الذي نعرفه نحن السنة والذي هو الصحابي بحق الإمام بحق في وقته وفي زمانه لكن صاحبهم هذا أسطورة يتكلمون عنه ويخترعون فيه ما يشاءون فعبد الله التمار بيقول كنا مع أبي عبد الله في الحجر فقال علينا عين فقال طبعا أبو عبد الله جعفر الصادق فقال علينا عين فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا ليس علينا عين لا ما فيش ما فيش عيون ولا حاجة وهم يزعمون ان طبعا الأئمة كلهم بقى عليهم فمن دونه لغاية المهدي الأسطورة دوت يعلمون الغيب فازاي يسأل السؤال البايخ دوت ما هو عارف لوحده عارف لا يعرف فقال ليس علينا عين فقال ورب الكعبة ورب الكعبة ورب الكعبة أن لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولا أنبأتهما بما ليس في أيديهما طبعا آه كلام طبعا هذا كله مكذوب على آل البيت ما يقول أحد منهم هذا الكلام الفارغ فهم يزعمون أنهم أفضل من الأعلم من الأنبياء بل وكما ذكرنا يفضلونهم على الأنبياء مش في العلم بس في كل شيء وفي البحار قال أبو عبد الله والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام يا أخي يا جماعة بقولوا كلام يقبله العقلاء يعني سيدنا آدم فين وسيدنا علي فين إيش جاب لجاب وده, وده, وده يمكن أبدا بقى الفاضل والنبي يحتاج إلى من هو دونه يحتاج إليه في إيه أصلا وهو أقرب منه إلى الله قطعا أقرب إلى الله تعالى قطعا فالأنبياء صفة الخلق وهم فوق من سواهم لا محالة فيحتاج من سيدنا علي إيه سيدنا آدم فيقول لك إن ما استوجب آدم طب هو ماشي يعني كلام يجنن صحيح يعني ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي يعني سيدنا آدم قبل ما ربنا يخلقه وينفخ فيه من روحه كان هو أصلا مؤمن بولاية علي فلما كان كده بقى ربنا خلاه يتعمل له كده حاجة جنون جنون أي جنون هذا ما استو... طب هو استوجب كده إزاي وهو لسه ما اتخلقش خالص اهو هو استوجب الخلق أن الله تعالى يخلقه بيده وينفخ فيه من روحه لأنه كان كان مؤمن بولاية علي هو مين ده اللي كان مؤمن بولاية علي ده عامل زي اللي يقول لك انا كنت ماشي لقيت راسي اتخلعت مني واحد قطع لي راسي ولقيتها بتجري قدامي وقعدت الطم على وشي واعيط تعيط على ايه وبتلطم فين ما هو وشك بيرجع على الارض اهو ايه الجنون ده وراى رجلا راى رجل مثل هذا قال رايت يا رسول الله مرا نائم وان راسي قد قطعت واني اتبعها فقال اذا لعب الشيطان براس احدكم فلا يحدث فلا يحدث به الناس فيضحك الناس عليه بقى يقولوا بلاش جنون ايه ده هو ده يحصل خالص وشفتها بايه بقى راسك بتجري قدامك دي بكتافك يعني ولا ايه أكيد شفتها بعينيك وعينيك ما بترمى حاجة كده يعني خلل الناس دي مفروض تدخل أقرب مستشفى أمراض عقلية مش بتقعد النهاردة بس ده من أول ما طلعوا الشيعة وهم مجانين وأغبياء وحمقى صدق الشعبي لو كانوا من غير البشر لكانوا حميرا مش أكتر من كده ولا خطوة أهو فيقول لك يزعمون أن أبا عبد الله حاشاه من أن يقول هذا الكلام الفارغ الهزل الهزل يقول والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام هو كان موالي لسيدنا علي قبل ما يتخلق عشان كده اتخلق ربنا يشفي وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي عليه السلام ولا أقام الله عيسى بن مريم آياتا للعالمين إلا بالخضوع لعلي كان خاضعا لعلي ده كلام ده دين ده هؤلاء مسلمون هؤلاء فاقوا الكفار ده خرجوا من كل الملل هؤلاء مجوس فعلا هؤلاء مجوس الأنبياء عندهم ساقطون لا قيمة لهم يعظمون النار يعظمون الأحجار يعظمون المقابر المشاهد لكن الأنبياء فمن دونهم عندهم لا قيمة لهم لما يقول لك أن عيسى عليه السلام ما كان آية إلا بالخضوع لعلي ثم قال أجمل الأمر أجيب لك من الآخر يعني كأنه حاسس الموضوع كده هيطول يعني قال له أجمل لك الأمر أجيب لك من الآخر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا شوف العبارة الخبيثة الكافرة يقول ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا العبودية هو ده دين العبودية للبشر ده, ده هو ده المجوسية دي الوثنية مش ممكن يكون ده دين ما عدناش بالإسلام كلام من ده خالص ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت بس مش قال له بعبدك يا رسول الله ولا ولا نبي قال له ما, ما ينفعش غير تعبدوني وانا مش عارف بيدي مش عارف ايه كما نرى الان وانا اللي بعمل وانا ديان يوم الحشر وانا الذي احشر الناس وانشرهم وادخلهم الجنه والنار ما قالش كلام فارغ من ده خالص ده قال الرجل له ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال اجعلتني لله ندا انت بتساوي بيني وبين ربنا ايه ده ايه الكلام ده وعد هذا شركا ولما سمع الرجل الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فجمعه مع الله قال بئس خطيب القوم أنت ده كلام يتقال ازاي وما كل له مقام نحط ازاي الخالق جنب المخلوق مهما يكن المخلوق هذا عظيما وكريما لكن لا لما الأمر يتعلق بالخالق لا أقف هنا قف هنا هنا, هنا يقف الجميع ما فيش أي اختلاط في هذه القضية لكن هؤلاء الحمقى ما عندهمش فواصل كله داخل في بعض خلطبيطة كلها الدين والدماغ والعقل كله خلطبيطة فبيقول له أجيب لك من الآخر بقى آدم ده اتخلق بإيد الله لأنه كان آدم قبل ما ربنا يخلقه كان هو أصلا مع سيدنا علي ما تعرفش برضه إزاي عديها دي جنونه عديناها خلاص فقال له أجيب لك من الآخر وهذا الكلام في بحار الأنوار الجزء 26 صفحة 293 راجعوا الجماعة اللي بيسمعونا من الشيعة وهم كثر ويضعون رؤوسهم في الطين راجعوا هذا الكلام في كتبكم واسألوا عنه معمميكم وحم و و و و ومستغفليكم وقول لهم الكلام ده معناه إيه قال ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا لازم يعبدنا الأول مش ده كفر على جميع المذاهب وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكذبوا على علي قال إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض أقر بها من أقر وأنكرها من أنكر وأنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر شفت بقى السبب هذا بقى السر اللي ما كانش حد يعرفه خالص إن سيدنا يونس لما دخل لما الحوت التقموا وقعد في بطن الحوت كده كام وقت كان السبب الحقيقي إن هو لما عرض عليه الإيمان بولاية علي رفض فربنا خلى الحوت ياكله اوعى بقى حد يرجع اوعى حد بقى يخالف الحصه دي ولا هياكلوا الحوت في الشارع ولا حاجه وطبعا دنه جوه البطن الحوت لغايه ما اقر بولايه علي دي قصص جديده خالص حاجات بقى دي جايه من ما تعرفش من اي دين دي ديننا ما فيه هذا الكلام الفارغ ده لا في التوراه ولا في الانجيل ولا في القران ده عند المجوس بس الكلام الفارغ دوت وكذلك ايوب لما شك في ملك علي قال الله له فوعزتي لأذيقنك من عذابي أو تتوب إلي بالطاعة لي لا مش لي لأمير المؤمنين البديل عن الرب موجود معاكم في الأرض أي كفر في الدنيا بعد هذا الكفر إيه ده إن ما كانش قائل هذا الكلام كافر مرتد مشرك قطعا فأين يكون الكفر والشرك متى يحدث ذلك إذا لا لا شرك على وجه الأرض ولا كفر أبدا إيه ده وهذا في كتبهم والجماعة يقرون به وعن سدير قال سألت أبا عبد الله عن قول أمير المؤمنين إن أمرنا صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فقال جعفر إن في الملائكة مقربين وغير مقربين ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به إلا المقربون لكن الملائكة اللي مش مقربين رفضوا القصة دي رفضوا موضوع ولاية علي عليه السلام وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون والأنبياء ما رضيوش وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون ثم قال قل لي ثم قال لي مرة في حاجة عدي بقى عديها ما تسألنيش ليه يعني كانه ايه بقول له ما اوعى تقول لي ليه عدي عدي خدها كده في نفسك كده وعديها يعني ما تقولش لحد سر دوت عدي ايوه ايوه لاعب هذا ايوه دجل هذا مش بس كده كمان كما ذكرنا في فضائلهم لاستشفاع استشفاع الأنبياء بهم استشفاع الأنبياء بهم إن الأنبياء لما يزنقوا يروحوا على طول على على إيه على الأئمة على علي رضي الله عنه وأولاده يشوفوا لهم سرفة فعن علي بن الحسن عن فضال عن أبيه عن الرضا عليه السلام قال وهذا الكلام أيضا في بحار الظلمات بتاعهم لما أشرف نوح على الغرق هو كان هيغرق نوح دي جديدة دي ألا طبعا هو كل حاجة عندهم كله جديد في جديد عند الناس دي هتسمعوا حاجات لم تسمعوا بها قط لا في السماوات ولا في الأرض حاجات كده لسه ايه طازة يعني مما عملته أيديهم فيقول لك ان نوح لما أشرف على الغرق كان هيغرق برضه نوح مش واخدين بالهم ماما خالص ده ابنه ده اللي ما أدركه اللي كان هيدركه الغرق بعدين أحب يرجع ولا حاجة بس ربنا قضى الأمر عليه خلاص لكن نوح ما ده نوح ده ناجي من البداية خالص ما كانش هيغرق ولا حاجة واللي كان يغرق ده وغرق خالص فرعون انتوا دخلتوا حاجات بعضيها ليه وجات على دي ما كل حاجة بايظه فلما أشرف نوح على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق نوح كان هيغرق دي جديدة بقى عرفوها ايه ولولا ان هو استشفع بالأئمة أئمة الشيعة كان راح فيها لكن لحق نفسه ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاما وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله الله يبسا وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه الله إليه ده الدنيا كلها تدور على إيه على علي وآل بيته وده يبقى ده دي هذا دينهم مش دين بقى المسلمين ومش دين النبي صلى الله عليه وسلم خالص ده ما بيتقالش كده في النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ان هذا الكلام ما بيتقالش منه نسخة مثلا للنبي لا ولا حتى قريب من هذا خالص ده هو كله هنا اذا هؤلاء هم فعلا أتباع الذي جاء لعلي وقال له أنت أنت الذي سمع عبد الله بن سبأ لعنه الله لما جاء إلى علي رضي الله عنه في خلافته وقال له أنت أنت أنت الله عليها يتصلت منها بقى أقول له كويس بقى لقيت حد عارف مقامي ولا حاجة فاكره فاكره مثله هذا المجرم فقال علي رضي الله عنه علي بالنار وقال لما رأيت الأمر أمرا ولما رأيت الأمر أمرا مفزعا أججت نارا ودعوت قنبرا لما رأى الموضوع بقى الموضوع دخل في الجد والخطر والناس دي فعلا كفرة دعا مولاه قنبر وقال له ولع نار في الأشكال دي وأحرقهم بالنار عليه السلام رضي الله عنه وفر منهم من فر وده ده أقل أقل ما يجب مع الأشكال دي فدول الذي ينظر في كلام عبد الله بن سبا وعبارته لعلي وينظر في كتب الشيعة بعد كده كلها يراها يقول هذا الشبل بل هذا الفرخ من ذاك الايه من ذاك البتاع ده الفرخه ولا حاجه هو يجي من دي ما يجيش اكتر من كده تلك العصا من هذه العصيه اه هم فعلا متاخدين من بعض بالظبط مفيش مفيش فرق كبير غير ان ده صرح دول كده بياخدوها كده كلمة كلمة وصرحوا أوقات وأوقات ما يصرحوش حسب الإيه حسب الحال نعم آه كذلك في ال في ال مما ادعوه من فضائل أئمتهم أنهم يقدرون على إحياء الموتى قال أبو عبد الله إن أمير المؤمنين كانت له خؤولة في بني مخزوم وإن شابا منهم أتاه كان لي قرايب هناك أصهاره كده وأخوالي يعني فقال يا خال واحد قال له من بني مخزوم قال له إيه شاب يعني جاء لعلي وقال له يا خال إن أخي وتربي مات حبيبي وصديقي واللي هو معاي على طول يعني وقد حزنت عليه حزنا شديدا فقال له علي تشتهي أن تراه نفسك تشوفه تاني أرجعه لك تاني فقال نعم قال له يا ريت والله يا ريت تبقى حاجة جميلة جدا يعني قال أرني قبره وريني قبره فين طب ما هو المفروض يبقى عارف قبره فين فلم بيحيي الموتى كده بقى ويعلم ما كان وما يكون الحاجات دي كلها مش مستاهل حد يدله على القبر يعرفه لوحده فلما انتهى الى القبر تكلم أي علي بشفتيه قال كده كم كلمة ثم رقضه برجله وراح مد القبر بالشلوت رقضه برجله فخرج من قبره وهو يقول وميكا ايه ايه وميكا دي بقى دي بلسان الفرس بكلم فارسي يعني يا سلام فقال له علي عليه السلام ألم تمت وأنت رجل من العرب انت يا ابني مش كنت من امبارح من بني مخزوم قبل ما تموت اللي طلعك من من من الفرس فقال بلى ولكن متنا على سنة أبي بكر وعمر فانقلبت ألسنتنا يا سلام يعني تبكذب كده وسويها يا مجرم الحمار الذي وضع هذا ال... هذه القصة الفبر... من فبراكة دي تبكذب كده وسويها هو مين اللي جاي من عند الفرس مين اللي هم على وصفهم بطحة الفرس دولي أبو بكر وعمر ولا الروافض مين مين يعني ما تقولوا لنا كده مين اللي عقائدهم طبق الأصل من عقائد المجوس كربون فيش أي فرق خالص خالص كما كما يقر بهذا علماؤهم وكبراؤهم بيقولوا ان احنا من اهم ما ياخذ العامه علينا اللي هم احنا يعني عليهم ان عقائدنا مشتبهه جدا بعقائد الفرس وعقائد اليهود فعلا وحاجه فضيحه مش عارفين يدوها فين دي لكن مش فارق معاهم هم بيشربوا اي حاجه عادي بيرمرموا اي حاجه خد بالك فمين بقى اللي يتقال ساعتها احنا عشان احنا معاه او معاهم يعني نبقى احنا بنتكلم فارسي مفضوحة قوي مفضوحة قوي يعني ده مثلا لو ده قال بالعكس كان ممكن يتقبل شوية مع انه باطل يعني لكن تقول لي ان هم بيتكلم فارسي عشان هو تبع ابو بكر وعمر الله ما لهمش عليها خالص بالفرس اطلاقا بالعكس ده اللي دغدغ ده اللي دغدغ الفرس وانهى ملكهم ووضع رؤوسهم في الطين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما يمشي حد من عمر يطلع يتكلم فارسي يعني فين العقل لكن تتكلم في مين لقد أسمعت ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي تنفخ في في الهواء فيش حاجة خالص ثم مش ده بس ده هم عندهم أصلا كمان في كتبهم وكما سيأتي إن المهدي المنتظر بتاعهم لما يطلع يتكلم بالفارسي مش يتكلم عربي برضه كان مع بكر عمر على وفق هذا الرواية البغيضة يبقى المهدي بتاعهم برضه كان مع بكر عمر بيتكلم فارسي ليه؟ الله ويتكلم بالعبرانية مرة يقوله بالعبرانية ومرة يقوله بالفارسية مش هيتكلم عربي خالص مش هيكلمنا احنا ده هو جاي للجماعة اللي بعتوه بقى اللي هم جماعة المجرمين دول الفرس وأشيعهم ولهذا صدق من قال إن هؤلاء هم مجوس هذه الأمة هؤلاء مجوس هذه الأمة ليسوا من الإسلام في شيء ما لهم علاقة بالإسلام من قريب ولا من بعيد أصلا لكن القوم عندهم التقية كما سنذكر بعد بضعة حلقات والتقية يعني اكذب ما شئت ويصدقك المغفلون بس اكذب كما تشاء وبالغ في الكذب ما تشاء وتناقض ما وسعك التناقض وستجد من المغفلين من يصدقونك ويثقون بك ويقولون أخونا في الإسلام فما الإشكال إذن قل ما تشاء ولا تأس على أحد نعم ومن فضائل الأئمة عندهم المزعومة طبعا هذا كله في كتبهم القصة اللي فاتت دي بتاعت ميكا دي الفارس دي دي في بحار الأنوار للمجلسي جزء 30 221 صفحة 27 31 وفي مناقب قال أبي طالب الجزء الثاني صفحة 164 اللي عايز راجع من الجماعة المغيبين يعني من فضائلهم المزعومة أنهم لا يحجب عنهم علم أنهم لا يحجب عنهم علم قال أبو عبد الله إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الأراضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون طب مسيب في إيه ربنا بقى لما أنت عارف الحاجات دي كلها ما ربنا يعني يعلم إيه أكثر من هذا ما كان وما يكون وما في السماوات وما في الأرض إيه بقى اللي باقي وكذلك قال إن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا هي بس مسألة نفس يعني لو ليه نفسي يعرف حاجة بيعرفها لكن لو ملوش نفس مش هيعرف يعني مسألة نفسي يعني بس كده فالإمام إذا أراد أن يعلم شيئا علمه لما يحب يعرفه يعرفه ولما يحبش يعرفه ما يعرفوش حاجة كده مزاج خالص يعني فمفيش مانع اساسا هو يعرف اي حاجه في اي حاجه بس فين النفس بقى اللي تطيق الحاجات دي واللي عايزه تعرف الحاجات دي ده المشكله كلها مشكله نفس يعني لا ما فيش اي مشاكل خالص الغيب مفتوح لكل لكل هؤلاء بالعكس انهم قالوا كما عند الكليني عن الحسن بن الجهم وعنوا له بباب الأئمة يعلمون متى يموتون الأئمة يعلمون متى يموتون مع ان بعضهم قتل وكان عارف موت اسم اليوم دوت وطلع يتقتل ولا حتى قال قال حتى على معايا يعني ادفع عني ولا يعني حاجة طبعا ما هو ما هو يقول لك ما هو عارف ان هو يموت اصلا مفيش لا يغني عنه شيئا ان هو ياخد اي حد ده قدر بقى قدر بقى وطلع على اللوح المحفوظ وعارف ان ده هيحصل النهارده فما يغني حذر من قدر روح يموت وخلاص بقى يروي الكلين عن الحسن بن الجاهم قال قلت للرضا عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله والليلة التي قتل فيها والموضع الذي يقتل فيه وقوله لما سمع صياح الأوز البط يعني في الدار صوائح تتبعها نوائح وقول أم كلثوم لو صليت ثلاثة في البيت وأمرت غيرك يصلي في بالناس فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح وقد عرف وقد عرف أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف كان عارف أنه يموت الليلة دي بالسيف وكان طالع داخل لغاية ما يموت يعني وعن أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام قال إن الله غضب على الشيعة طب الحمد لله أنه أنتوا عرفتوا كده وده كلام أبو الحسن الكاظم أهو قال إن الله غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم وقال لي أنا عايز أموتهم كلهم بقى أريد أن أقتلهم جميعا وأن أفنيهم فتختار نفسك أو تختارهم قال فوقيتهم والله بنفسي قلت لا أنا أموت مش مشكلة والشيعة تعيش ده ربنا غضبان عليهم ما بنص كتابهم أهو الحمد لله لا ما فيش حدا جالة من بره دي قالوا قال قال موسى الكاظم زعموا طبعا هذا كله كذب كل ما نحكيه من كتب من كلامهم عن ائمتهم كله متفبرك كله كذب في كذب لا اساس له من الصحه ولا حتى شبيهه ولا رائحته موجوده في الحقيقه لكن القوم قوم به كذابون دجالون مجرمون لا عقل عندهم ولا دين ولا فهم فبيقول موسى الكاظم عليه السلام قال ان الله غاضب على الشيعه تمام فخيرني نفسي او هم تختار انت ولا هم فقلت فوقيتهم بنفسي قلت لا انا انا مش مشكله انا اقتل والعيش والشيعه تعيش الشيعه تعيش الشيعه خلاص ومش مشكله الامام بتاعهم يموت طب ده مش مش بفكركم بحاجه كده خالص اليس هذا هو نفس عقيده النصارى في في في, في عيسى عليه السلام أن عيسى قتل من أجل أن يعيش النصارى وأن أجل الناس ليخلصهم مش عارف من الذنوب والحاجات دي نفس فكرة الايه المسيح المخلص ما هو دي ده دين كوكتيل متجمع بقى حتة من النصارى حتة من اليهود حتة من ال... وبينقوا أوحش حتة المجرم اللي اللي جمع التوليفة دي كلها المجرمين دول بيروحوا يتقع لهم على أقذر ما في هذه العبادات الباطلة والمذاهب الباطلة المحرفة ويجيبوا أقذر شيء فيها وأسوأ شيء فيها وعيبها وحطوه مع بعض وكونوا منه هذا الدين البغيض دين الروافض وكذلك مما عنوانوا به في كتبهم أن الأئمة لا يحجب عنهم شيء مفيش حاجة مفيش حاجة اسمها غيب عند الأئمة دي في البحار واسمع بقى كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا قال على منبر الكوفة والله إني لديان الناس يوم الدين يا سلام إيه والله إني لديان الناس يوم الدين ده الديان هو الله وما ما ما تركت لله عز وجل إن صح هذا طبعا هذا لا يصح أبدا بس يعني نذهب إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا
Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصدقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 5 خمسات 4 37 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا يزال حديثنا موصولا مع أباطيل وترهات الروافض في فضائل أئمتهم فمن تلك الفضائل التي عنوانوا لها في كتبهم المزعومة أنهم لا يحجب عنهم شيء عارفين كل حاجة يعني وهذا النص ليس أقرأه الآن العجائب في البحار أن عليا قال على منبر الكوفة والله إني لديان الناس يوم الدين طبعا هذا هذا كفر وشرك من يعتقده فإن الديان يومئذ هو الله عز وجل ليس أحد غيره قسيم الله بين الجنة والنار لا يدخلها داخل إلا على حد قسمي وأنا الفارق الأكبر وقرن من حديد وباب الإيمان وصاحب الميسم وصاحب السنين وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخر وصاحب القضاء ودولة الدول وأنا إمام لمن بعدي والمؤدي من كان قبلي ما يتقدمني إلا أحمد صلى الله عليه وسلم لا يراك طب وليه مع تعدي دي كمان طبعا هذا هذا هذا كلام كذاب وإن جميع الملائكة والرسل والروح خلفنا وإن رسول الله لا يدعى فينطق وأدعى فأنطق على حد منطقه وقد أعطيت السبعة التي لم يسبق إليها أح... التي لم يسبق إليها أحد قبلي لا أحمد بقى ولا غيره يعني هو كده على استحياء جاب كده في النص اسم النبي صلى الله عليه وسلم في حتة كده بس بعد كده رجع قال لك لا يعني وبعدين بقى وقد أعطيت السبعة التي لم يس لم يسبق إليها أحد قبلي وده يدخل فيه كل الأنبياء ب- محمد صلى الله عليه وسلم فمن بعده فمن قبله قال بصرت سبل الكتاب وفتحت لي الأسباب وعلمت الأنساب ومجرى الحساب طبعا عارفين الحاجات دي معناها إيه وعلمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب عارف ال- مين اللي هيتولد وهيبقى ابن مين ومين اللي هيموت وهيموت الساعة كام ومين اللي هيوصي وصل مين وفصل الخطاب خلاصة في كل حاجة يعني ونظرت في الملكوت فلم يعزب عني شيء غاب عني ولم يفتني ما سبقني ولم يشركني أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأجهاد وأنا الشاهد عليهم وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمته وبي يكمل الدين بي يكمل الدين وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه وأنا الإسلام الذي ارتضاه الله لنفسه كل ذلك من من الله علي يا سلام على التواضع إيه التواضع الجميل ده أيليق أن ينطق بهذا أحد من الفضلاء لا أقول ال- أو ال- ال- ال- ال- ال- الأئمة ولا الأنبياء مثلا ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم قال ولا فخر أصل حد يفهمها غلط فح- ف- فإيه فقال هذه من باب يعني البيان حذرا من أن تفهم على غير وجهها وهو حقيق له أن يفخر فهو فعلا سيد الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه ولا تكاد ترى هذا في كلامه كثيرا بل أقل ما تراه يذكر نفسه صلوات الله وسلامه عليه إنما يذكره ربه وده المناسب ما في حد يتكلم عن نفسه كده ده موسى عليه السلام كما في الصحيح لما قام في بني سن وخطب خطبة بليغة ذرفت منها الدموع وعلت منها القلوب فيعني الناس عجبتهم هذه الخطبة جدا من بني إسرائيل فقام له قائم وقال يا نبي الله هل تعلم أحدا هو أعلم منك تعرف حد كده أحسن منك فقال موسى لا لا أعلم أحدا أعلم مني وموسى لم يكذب ولم يبالغ فإنه تكلم بمقدار علمه هو يعلم أنه رسول من أولي العزم وليس على وجه الأرض ساعتين في مع مبلغ علمه من يد- من يكافئه في هذه الرتبة وبالتالي هو لما يقول أنا أعلم واحد في الأرض كلامه له وجه من الصحة بل هو صحيح على حسب علمه هو وهو سئل ما قالهاش ابتداء ده سأل ولكن الله لم يرضى له هذا يقول صلى الله عليه وسلم فعتب الله على موسى أن لم يرد العلم إليه يقولوا الأنبياء ما يقولوش كده حتى إذا سئلوا هذا السؤال يقولوا الله أعلم ما ينسبوش أنفسهم لمثل هذا ابتداء يقول الله أعلم في مثل هذا المقام مقام التواضع خير من مقام الاعتراف بالنعمة والتحدث عن هنا في مقامات هنا أفضل أنك تقول الله تتواضع والله أعلم وفي مكان آخر ممكن تقول آه أنا تمام عند السؤال لكن ده هو قال كلمة واحدة بس فعتب الله عليه وقال له إن لي عبدا إن لنا عبدا أو إن عندنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك فسأل موسى السؤال إلى لقيه فذهب وحصل له ما ما قصه الله علينا في كتابه من قصته مع الخضر عليهما السلام والخضر نبي وموسى نبي ولكن موسى أفضل من الخضر والخضر كان أعلى منه بمسائل معينة لكن ال- ال- الكذاب اللي بيكذب هذا كلام على سيدنا علي رضي الله عنه بيقول كلام لو صح نسبته لعلي لكان طعنا في علي لكان طعنا فيه في دينه وفي أدبه حاشاه من هذا أبو الحسنين رضي الله تعالى عنه لا ينطق بمثل هذا الباطل إنما هذا الباطل حري بهؤلاء بأبناء المجوس يتكلمون بمثل هذا ويغضون من قدر الأنبياء والكبراء لأنهم لا لا لا يعنيهم أحد منهم هم لا بيحبوا علي ولا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إنهم يريدون أن يهدموا الدين فقط وليس هناك أسهل لهدم الدين من هذا هذا المسلك الذي يلغى فيه مقام الربوبية والألوهية ومقام النبوة ويوضع مقام ويوضع الولي مقام كل هؤلاء وده مش المشكلة هنا المشكلة في اللي جاي إن هم بيصبغوا بيصبغوا مثل هذه الصفات على وكلاء ال ال ال ال ال إيه؟ ال الإمام الأئمة طب الأئمة خلصوا ال 12 خلصوا من زمان من 260 ولا حاجة وال 12 ده نفسه ما طلعش ولا دخل ده هو مفيش أسطورة يعني والجماعة بقى لهم 1200 سنة قاعدين بلا إمام فلازم يصرفوا دماغهم يشوفوا لهم صرف عملوا حاجة اسمها وكلاء ال- المهدي النواب عمل أربعة بعد كده الموضوع كشف قوي فبقى قال لك خلاص ملوش لازمة ثم لقوا نفسهم برضو كده مش شغالين فقال لك خلاص احنا هنخلي المجتهدين في رتبات الأم... ال... ال... ال... الأئمة فبالتالي أي واحد مجتهد من مجتهديهم الخميني الخوئي المش عارفين بتاع إيه الأشكال دي الضائعة دي كلها لهم نفس صفات الأئمة من الطاعة والاعتقاد فيهم والتقديس والتبجيل واعتقاد أنهم معصومون وأنه لا تجوز مخالفتهم ولا الرد عليهم الراد عليهم كرد على علي رضي الله عنه عند هؤلاء الحمقى فالمشكلة مش هناك بس لو الموضوع على قد اللي ماتوا ونقول والله آه كانت غابة وخلاص وراح لحال سبيله يعني وخلاص خلصنا من الدوشة دي لكن ده هم بياخدوا هذا الكلام اللي بنحكيه الآن ده كله عن فضائل الأئمة وبينزلوه على المجتهدين وعلى الأئمة بتاعتهم الحاليين المرشد الأعلى اللي بيحكوا عنه دوت في كل ما- مكان وزمان ده القائم بإيه بأمر الإمام والمجتهد الأكبر الآن وبالتالي كل ما نذكره الآن من صفات يكذبونها هؤلاء المجرمون لعلي رضي الله عنه هو غني عن هذا الباطل وأبنائه من بعده بيشتغل بها الآن النصابين الكبار بتاعته هي دي المشكلة الكبرى واللي جاي دي بقى أنقح شوية دول جماعة بقى خياب في كل حاجة مش في حاجة فالحين فيها خالص للأسف إلا النص عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا بقول الاسم الأعظم 73 حرف وإنما عند آصف آصف ده اللي هو جاب الذي عنده علم من الكتاب اللي جاب عرش بلقيس لسيدنا سليمان عليه السلام ها فبيقولوا ان آصف دوت اللي هو الذي عنده علم من الكتاب اللي هو جاء به قبل أن ظرفه دوت ده كان معاه حرف واحد بس كان معاه حرف واحد من 73 حرف هن- هنفهم دلوقتي فتكلم به بالحرف دوت فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس وبقى فجأة سرير بلقيس لازم فيه لازم في سرير سليمان عليه السلام بحرف واحد من 73 حرف تمام ثم تناول السرير بيده لا تمثلي كده مسكه كده اللي هو العرش يعني السرير ده اللي هو العرش ثم علت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ده ده ده كان مع قاصف دوت حرف واحد بس عمل بيه الحركات دي كلها جاب ال- جاب الست دي على ملا وشها بالعرش بتاعها كده على بعضه ولزقه في عرش سليمان ورجعها تاني ده حرف من 73 حرف دي حروف ايه دي دي حروف الالف باء اللي هي بتاعت العرب يعني كلها 28 حرف ولا حاجه فماشي يعني هقول لك ما هو ماشي هو مش هو هو 73 حرف يعني مش مش كل الحروف داخله فيه في حروف مش موجوده في ال- في الاسم وفي اسم اصلا 73 حرف ده أطول اسم عند العرب ما يجيبش ثمان حروف ست حروف 10 يا عم 11 20 يا سيدي يلا خليه اسم كده مركب واسم مش عارف بالايه بالإضافة والحاجات دي كلها 20 حرف ايه الاسم 73 حرف دوت ده خمس سطور دول مش اسم اسم ايه قصدك عبارة يقول لك ما انا قصدي مش اسم قصدي عبارة كده تقال على بعضيها يعني كلمة كده مش مش- ما اسمهاش اسم الاسم ده مثلا الحنان المنان الحي القيوم الله الرحمن اسم هم اسماء الله تعالى عز وجل هتلاقي الاسم كده يعني آه، كم حرف 10 خمس حروف ست حروف سبع حروف كلام من ده يعني لكن 73 حرف ايه دوت ده مش اسم خالص لا قد اكيد اكيد ده اسم ثاني يا جماعه بتوعهم بقى اللي هو ايه بردقوش ابن حمركوش ابن فرفوش والحاجات اللي هي الايه شغل المجانين دوت تمام والع... ماشي ح- هنمشيه ان هو فعلا في اسم 73 حرف وإن آصف كان معاه حرف واحد بس كسر بيه الدنيا فيقول لك وعندنا نحن من الاسم 72 حرفا معاه 72 حرف يا سلام جميل خالص طب ماشي وبعدين خد بقى اللي جايه دي دي مهمه في الموضوع كله يعني وحرف عند الله استأثر الله به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لو أنت عندك كلمة زعما يعني م- م- مكونة من 72 من 73 حرف هي عبارة عن 73 حرف وانت عارف 72 حرف الحرف الأخير ده هيبقى معضلة يعني محتاج يبقى عند الله ومستأثر الله بعلمه ومعجزة يعني ما انت هتقلب عليه حروف ألف كلها اللي هي 28 حرف دول هتلاقي واحد منهم أخ- وخلاص يعني هتدعو بيهم كلهم يا سيدي الله. ايه الغبا ده ما انا معايا 72 حرف من كلمة 73 حرف هيبقى المعضله بقى في الحرف الاخير ده اللي بقى استاثر الله به وانا معايا 72 بس صراحه مش يعني مش كل حاجه معايا ع- حاجات بس مش كل حاجه والباقي ده بقى المهم الحرف ده ربنا استتر بعلمه حرف ايه اللي ربنا استتر بعلمه ده حرف من 73 حرف ومعاكم 72 انتوا الله. ده انتوا الهه بقى ده انتوا فوق الاله ده الاله مع واحد ومعاك 72 وثم ما فلت الواحد من عند الاله دوت لان ده كده شغال من غيره ده بواحد بس اصف عمل القصه دي كلها فانت معاك 72 فيعني افعل ما تشاء وتختار ده انت معدي معدي كل حاجه حتى الاله حتى الاله فاي زندقه وغباء وغباء وحمق هذا ومحتاجه تبقى الحرف ده بقى حرف سري ما هو مش معدي ما معدش سري ما انا عندي حروف محصوره 28 حرف هقلبهم كلهم على على 73 دول هيطلع ده اللي ناقص هجرب كده احط الالف مش نافع احط الباء مش نافع الت الس ج لغايه ما اوصل ليها لا واحد منهم نفع ما مش محتاج بقى فكاكه ولا ذكاء ولا عايز يبقى معجزه ولا عايز يبقى استاثر الله بعلمه والكلام الكبير دوت بقى دي بقى اللي دي بقى ميزه ربنا يعني دي بقى الحاجه العظيمه واخدين انتوا كل حاجه وربنا تديله حرف واحد يقول لك يا ربنا استاثر الله بعلم هذا الحرف ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه لاعب هذا وهرج ذاك لكن القوم كما قلت فقدوا دينهم ثم فقدوا عقولهم وفقدوا حياءهم ومروءتهم فهم ليسوا على شيء طبعا اللي بحكي فيه دوت أنا جايب بس مثال من كل باب كل باب من هذه الأبواب فيه عشرات الروايات في كتبهم المعتمدة وأنا جايب بس نموذج واحد من كل باب منها حتى يدرك الناس ما هنالك ده في عملية كما يقول الدكتور القفاري حفظه الله بيقول إن في يعني إف- عملية إفراغ فكري ونفسي لحقيقة الألوهية وحقيقة النبوة من نفس الشيعي الذي يؤمن بهذه الروايات لتحل محلها محلها حقيقة الأئمة هو عايز يشيل النبي والرب ويحط مكانه الإمام وبما ان الإمام دوت الآن اللي شغال مكانه المجتهد الموجود إذا المجتهد هذا هو الإله والنبي وكل حاجة فبالتالي إذا قال لا يع- لا يرد عليه أحد وأي تحريف للدين أسهل من هذا إن يرد الأمر إلي إن أنا أبقى بتاع كل حاجة أنا كل شيء أنا اللي هفتي وأنا اللي هقول حرام وحلال لا أحد فوقي لأن أنا موصول بالله عز وجل على طول ومعايا الأئمة ومعايا الأنبياء و- وكلامي لا يرد وأنا معصوم وعندي كل الحاجات الحلوة دي وعارف كل حاجة ومفيش حاجة خفي عليا والكلام دوت ثم هذا الأمر يورث لي أنا وأنا حي وللناس اللي هم على شاكلتي الله فأين إذن الدين دين إيه بقى لما ما عادش دين ده بقى أهواء وبقى مزاج على حسب ما يرى الإيه الإمام آه، طبعا أدى ذلك الكلام طبعا ده كان له أثار على الأرض كثيرة جدا من أعظم أثره على الأرض المبالغة الضخمة جدا والغلو الزائد في قبور أئمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد والحج إليها وتقديمها على حج بيت الله بل اعتقاد أن الذهاب إلى بعضها أعظم من الحج مئة مرة وهذا كله سيأتي ذكره في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام ورحمة الله وبركاته
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله